من الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين أعترف ليكم أحبائي أن نفسي ما بطلش أتكلم عن الأعياد لأني نفسي أشوف العالم كله عيد وأشوف البشرية كلها بلا استثناء بقلب واحد فكر واحد فرحانة مع بعض متهللة بالله محب كل البشر النهاردة عشان نخلص سفر اللاويين هاخد كده لمحة عن أعياد بسرعة بعد اللي اتكلمت عنه المرة اللي فاتت وادخل في موضوع العشور والنزور أولا اتكلمت عن يوم السبت واتكلمت عن الأعياد الشهرية نتكلم عن السنوية ودي دي يمكن تبقى رئيسية في عيد الفصح بنتذكر موت المسيح وشفناه في 14 نيسان واتكلمنا عنه في سفر الخروج الأصحاح ال 12 في عيد الفطير بيقعدوا أسبوع كامل لا يأكلوا خبزا مختمرا يأكلوا فطير ما فيهوش خميرة علشان تتشال خميرة العالم اللي هي الشر والفساد ونصير نحن بالمسيح يسوع خميرة مقدسة يقول ملكوت السماوات يشبه امرأة ايه امرأة خبزت حطت خميرة في ثلاثة مكيال من الدقيق فاختمر العجين كله فإذا كان بينزع الخميرة القديمة العتيقة خميرة الشر ربنا يدينا نبقى احنا بالمسيح الساكن فينا الخميرة الجديدة التي تخمر العجين كله فهي تشير أو عيد أو عيد الفطير أو الأسبوع اللي بنقضيه بدون أكل أو كانوا بيقضوه بدون أكل الخمير أو الأكل الخبز المختمر يشير إلى الحياة المقدسة بلا خمير للشر. في عيد الأبواق أو الهتاف تضرب الأبواق ودي لها طقس بقى طويل الأبواق عند اليهود ولكن إشارة إلى الأبواق إلى المسيح الملك لما يجي على السحاب يأتي الملائكة ويضربون بالبوق ولاد ربنا البوق الأخير لا يفارق ودنهم مش خوف ولا رعب ولكن شوق عميق من الداخل امتى تيجي يا ملك الملوك ويا رب الأرباب توريني يا رب العرش بتاعك وده سفر الرؤيا كلمة خطيرة يقول يجلس معي على عرشي ايه ده دخلني كده وتقول لي تعالى اقعد معايا تعالى شوف المجد اللي انا عددته ليك في عيد الكفارة اتكلمنا عنه في عشرة تشري اللي هو الأصحاح 16 اتكلمنا عنه الفداء بالصليب في عيد المظال ده عيد مهم قوي وحكى لي واحد في أمريكا عن عايش في منطقة كلها يهود قال لي لا زالوا في هذه المنطقة هم من أرثوذكس يهود أرثوذكس بيبقوا يعني أكثر جدية في حياتهم الروحية من بقية اليهود كانوا في عيد المظال يروحوا يطلعوا يجيبوا أغصان الأشجار ويعملوا أشكال مختلفة من الأكواخ أو زي مظلة تابرناكلز يعني ويسيبوا بيوتهم ويعيشوا أسبوع كامل جوه هذه المظال عشان يتذكروا أنهم غرب ملهمش مكان يستقروا فيه وفي هذه المظال يعيشوا حياة يعني لها تسابيح معينة يعني معيدين ومهيصين الكل كبار وصغيرين وذكر عيد المظال أيضا في العهد الجديد أيام السيد المسيح أه حكى لي أحد الأحباء لما كنت بتكلم عن عيد المظال فقال لي أنا عايش في المنطقة الفلانية في أمريكا وفوجئت في يوم أصوات تسبيح جميلة فطلعت أبص لقيت إخواتنا اليهود اللي جنبنا كل واحد عامل له مظلة من الأغصان الشجر في الجنينة بتاعة الفيلا بتاعته طبعا بيوت الصغيرة عاملة زي الفيلا الصغيرة وقال لي فوجئت قعدت ابص العيال الصغيرين يتنططوا ويرقصوا ويقولوا لهم ميسايا قامئ أيها المسيح تعال أيها المسيح أو أيها المسيح تعال يقول لي طول النهار بنغمة جميلة كلها عن تعال أيها المسيح لأنهم طبعا ما بيؤمنوش أن يسوع هو المسيح اللي جه فإذا كان عيد المظال كان عيد دعوة وتلقين كل الأطفال مع الكبار بالاشتياق احنا عايشين في غربة تعال خدنا عشان نقعد معاك في البيت بتاعنا فوق في السماء هذا هو عيد المظال عيد الغرباء الذين يترقبون الدخول إلى السماء وده عيد لا ينقطع بالنسبة لينا لأن احنا بنحس أن عايشين في الأرض كغرباء ونزلاء منتظرين أن احنا نزف إلى السماء العيد اللي بعده اسمه عيد تدشين الهيكل أو التجديد لما جدد الهيكل بعد نصرة يهوذا المكابي بيسموه أيضا عيد الشموع أنه بيتطلعوا إن الهيكل هو الشمعة المنورة في وسط العالم ويعتبر اليهود أن الهيكل هو الموقع الوحيد في العالم ليمثل الحضرة الإلهية كاملة ويعتبروه أنه سبب بركة للعالم كله أما عيد الفوريم اللي هو 14 و 15 آذار فهي تذكار للخلاص اللي تم لليهود في أيام استير الملك متهيألي أكتفي كده بالنسبة للأعياد عايز أتكلم شوية بالنسبة للعشور والنذور أولا أتكلم عن العشور في قصة لطيفة سمعتها أو قريتها الحقيقة عن رجل عايش في إنجلترا وليه صديق يهودي وهذا الصديق غني جدا الكلام ده من زمان وكان بيطلع يعني الإيراد بتاعه أو المكاسب بتاعته حوالي 12 مليون جنيه استرليني فالمسيحي بيكلم اليهودي بيقول له يعني هل بسهولة قال له هل بسهولة انك تطلع مليون من فلوسك تقدمها عشور فاليهودي بص له كده قال له اللي بطلعه ده انا ما بقدمش ده ده ما بحسبهوش تقديما لربنا قال له ايه قال له ده العشور ده في امر ده الزام انا ملتزم اللي ربنا اداني العشرة مليون ان انا ارد له مليون من العشرة فده الزام مقابل الخير اللي اداهوني قال له امال ايه بتعمل ايه قال له ما بعد العشور ده اللي هو التقديم فانا لغايه ما بدفع العشور بعتبر ان انا ما قدمتش حاجه لربنا اللي بعد كده اللي بمزاجي بقى فوق فوق المليون ده بقى احسبه ده تقدمه الحب اللي بقدمها ربنا ده ايه ده انسان يهودي مش في العهد الجديد امال احنا نعمل ايه نقول ان لم يزد بركم على الكتبه والفريسيين فاذا احبائي العشور دي لما بتدفعها ده أقل حاجة من الخير اللي اداهولك ربنا تدي العشور لكن التقدمة إنك تقدم وتقدم بفيض أحب أتكلم عن التقدمة الله يشتاق إلى الطاعة الكاملة لي ودي ممكن نقولها في العشور ويشتاق إلى تقديس الإرادة ودي نقدر نقولها في التقدمة اللي هي زيادة عن العشور أول حاجة يطلبها ربنا في العشور هي الطاعة أقول له أنا تحت أمرك يا رب وبرضا بقدمها لما بقدم التقدمة مش بس الطاعة ولكن الإرادة المقدسة أقول له أنا نفسي مش هديك العشور أديك كل ما أملكه حتى جسدي يحترق من أجلك بحبك أحب أقدم لك كل حاجة فنحن نلتزم بالعطاء أنا أحب أعالج إذا ربنا سمح بعض نقط ربما هختلف مع البعض فيها وهي بالنسبة للتقديمات أولا لازم نراعي العيلة بتاعتنا يعني إيه يعني أذكر أحد الأشخاص في أمريكا لي أخ غلبان هنا ودخل في دوامة مشاكل صحية صعبة لدرجة إن الكنيسة كانت بتدفع له أحيانا بالآلاف عشان تنقذ حياته فلما قابلت أخوه سألني هذا السؤال قال لي يا أبونا إيه أخبار أخويا قلت له حلو حبيبي وبعد ما دردشت قال لي أنا الحقيقة اطمنت عليه إن العمليات انتهت بسلام وحاجة فليا دل عليه قلت له أحب أسألك سؤال ما سألتهوش محتاج لحاجة في العملية قال لي الحقيقة يا ابونا ما خطرتش في بالي قلت له يعني انت عايش في امريكا وامكانياتك حلوه وربنا مديك وانت عارف ان ده موظف بسيط تفتكر هيجيب فلوس من فين عشان يعمل عمليات بالصوره دي طبعا ما رضيتش اقول له الكنيسه عشان ما احرجهوش قلت له ممكن يكون من اي مصدر اخر قال لي فاتت عليا قلت له لا المفروض ما تفوتش عليك يا ريت برضه اساله يمكن يكون محتاج لحاجه وبرضه في احدى البلاد مش عايز اذكر اسم البلد برضه في الخارج جاني انسان قال لي ابونا انا معايا مبلغ معين من العشور كبير وليا اخ هانديكاب وبابا بابا يعني والدي بيصرف يعني بيصرف عليه وهيطلع على المعاش بعد كذا شهر وانا الحقيقه ببعت لوالدي بس طبعا ببعت حاجات صغيره لكن لما هيطلع على المعاش مش عارف هيعيش ازاي هو و... واخويا هيعيشوا ازاي هل ممكن ادي له ادي لاخويا من العشور قلت له بص هو مش هيروح يشتري بيه تلفزيون او حاجه كماليه قلت له ده يا دوب يعيش قال لي طبعا ده بالكاد بيعيش قلت له اذا كان ضميرك تعبك انا مستعد كل مره حطهم لي في ظرف وابعتوا لي حتى ما تقوليش فيك قد ايه وانا اروح اقدمه تبقى انت قدمته للكنيسه قلت له إذا ما كنتش هتهتم بأخوك طب ما أنت مش هتروح تحطهم في كنيسة من الكنايس أو دير من الأديرة وسايب أخوك جعان هيروح ياخد من الكنيسة طب ما تدي أخوك اديت حب بس ما تديش للكماليات يعني ما يروحش واحد يقول أنا هجيب تلفزيون لمامتي مثلا على مستوى high standard قوي واطلعه من العشور لا لكن لو والدتي مثلا ما عندهاش وبتعمل عملية وما عندهاش إمكانية أنا ملتزم إن أنا أدي وممكن جزء من العشور يبقى للعيلة. أنا أرجو إن يا ريت لو حد من المجمع المقدس أو من المهتمين يعني يدينا رأيه في موضوع العائلات لما يبقى حد من القرايب محتاج فعلا أنا إحساسي الداخلي ممكن يطلع من العشور. مقدرش أقول إن أنا أروح أقدم للكنيسة هنقول زي ما في أيام السيد المسيح لما اتكلم عن الناس اللي كانوا يروحوا يقولوا لوالديهم إنه قربان يعني اللي احنا هنديه لكم هنديه قربان للهيكل فكانوا الكتبة والفريسين انبسطوا الفلوس جاياهم ويسيبوا الأب والأم جعانين مش صح فأرجو إن احنا نهتم الحاجة التانية يا ريت في, في عطايانا نلاحظ بعض الأمور مهم جدا العطاء للفقراء طبعا ولكن مهم ان احنا في الفقراء ندي الحاجة يعني انا بلاحظ بالنسبة لبره مبالغ كبيرة طبعا بتيجي للفقراء ودي حاجة تفرح قلبي لكن ايضا حاجات تعلم الفقراء انهم ما يبقوش فقراء يعني مثلا مراكز تدريب لولادنا وطالب في الجامعة مش عارف يكمل هيسيب الجامعة عشان مش ما عندوش مصاريف أو مش قادر يعيش يضطر يشتغل عشان يعيش أهله لما أنا أكمل له الجامعة طب ما أنا في يوم من الأيام بدل ما هيعيش طول عمره وياخد من الكنيسة ما أنا طلعته ممكن ياخد مركز حلو خمس ست شبان يعملوا مشروع هم مش قادرين يعيشوا ممكن أشجعهم بالعشور دي وأقول لهم بعد ما تخلصوا رجعوها للكنيسة دي مش ملكي وأساعدهم لازم يبقى في توزيعة مش بقول كله في ناحية واحدة الفقراء المعدمين لازم ياخدوا الناس اللي مش عارفين يتعلموا لازم يتعلموا الناس المرضى ياخدوا نصيب يعني أنا بزعل من حاجة وبفرح في نفس الوقت يعني لو واحد هيعمل عملية عايز مئة ألف جنيه طبعا بتحصل كتير جدا في اسكندرية مجرد يقولوا يا جماعة هنعمل عملية تكلف مئة ألف جنيه في خلال ساعات ممكن مئة ألف جنيه يتجمعوا ودي حاجة جميلة وبتفرح القلب جدا جدا لكن لو قلنا تعالوا نعمل مثلا جروب يتعلم نجارة أو يتعلم مثلا حدادة أو يتعلم كمبيوتر عشان يشتغلوا من من الفقراء من القرى هتلاقي بالكاد حد يحب يتبرع ما هي راح بتطلع الناس الغلابة يطلعوا يتعلموا بالعكس أنا مش بحب إن عشورنا تتعمل بيها المباني الضخمة آسف أقول كترة المباني الكنسية الضخمة والكاتدرائيات اللي بقينا نتنافس في المباني ال- الغالية والثمينة يا ريت في الحدود المعقولة صحيح جمال بيت ربنا مطلوب ويبقى شكله حلو وامكانياته حلوه لكن في نفس الوقت بيت ربنا ايضا اللي هم اخواتنا الفقراء ما ننساهمش او الناس المحتاجه انها تتعلم او المرضى المحتاجين للعلاج كل هذه الامور المفروض تكون في داخل ما يشغلنا في النزور فوق ده كله انه النزور مش فلوس بتدفع ولا خدمه بتتقدم النذور اولا نذر او تكريس القلب بالكامل لله تقول له انا بتاعك لا الفلوس فلوسي ولا الذكاء اللي عندي ده ذكائي ولا ال energy او الطاقة بتاعتي دي بتاعتي ده حتة فيروس صغير كده مش ينومني يدخلني الأب يدخلني القبر انا نعرف انسان في في امريكا اي عيلته جت قالت لي انهم دفعوا بس في المستشفى كلفتهم بين المستشفى والحاجات دي كلها حوالي سبعة مليون دولار قعد ست اشهر في غيبوبة مش بتكلم ليه دفعوا سبعة مليون او صح او غلط لكن بقول انا حياتي ممكن في حتة فيروس صغير يضيع كل ما املكه وكل طاقتي وكل حياتي فقبل ما اقدم التقدمه اه اقدمها لربنا اقول له يا رب انا ما استاهلش امد ايدي واديك يعني ما ينفعش ان انا اروح ادي الفقير واكون وانا طالع بدين انسان او بتصرف تصرف فيه كراهيه او فيه بغضه فمع النذر المادي او العمل او ال- ايا كان نذر القلب بالكامل والطاقات بتاعتنا تكون لخدمة ربنا أيضا أحبائي في النذور يا ريت الواحد يبقى نذره الآتي يقول له يا ربي أنا مش لما أنجح هجيب كيلو شمع ولا هذبح الخروف الفلاني أنا هقول له يا ربي أنا بين إيديك إن كنت شايف نجاحي ده لأبديتي فلتكن وإذا كنت شايف توجهني توجيه آخر فلتكن ما يشغلني مش نجاحي ما يشغلني لتكن إرادتك لا إرادتي ومشيئتك لا مشيئتي ونفسنا توجيه النذور بالطريقة الصح يعني مثلا بزعل نبص نلاقي كنيسة من الكنايس بيجي لها يمكن خمسين ستر هتوديهم فين؟ اه صحيح بتوزع على في القرى بعض الستور وغيره لكن في منه ما بي- بينفعش ليه ما اروحش اقول انا نفسي اقدم علامة حب لربنا تحبوا نعمل ايه في الك- كذا سواء كان حاجة خاصة بالكنيسة خاصة بخدمة الفقراء خاصة بعلاج مرضى فأحس إن أنا بعمل العمل بفكر روحي سليم آسف إن أنا بختم سفر اللاويين بهذه الصورة ولكن أرجع تاني وأقول في نذورنا في عشورنا في عطايانا في خدمتنا في عبادتنا الخاصة في عبادتنا الجماعية ينبغي أن يكون العامل الأساسي أننا نحن في عيد للرب كل يوم الصبح بعيد عيد القيامة مع صلاة باكر والساعة الثالثة عيد عيد حلول الروح القدس والساعة السادسة ذك عيد عيد صلب رب المجد يسوع والساعة والغروب عيد بدفن السيد المسيح والساعة التاسعة بموت المسيح من أجل العالم كله وفي نصف الليل عيد بمجيئه وقدومه لكي يأخذني إلى العرس ربنا يفرح كل البشرية بهذه الأعياد ويجعل حياتنا كلها ناظرا له ن- نصير مسحاء كلمة نذير حتى يعني مسيح الرب فأنا ب- النذر مش م- هدفع ولا أجيب خروف ولا حاجة ربنا مش عايز خروف عايزني أنا أنا مسيح الرب أنا مقدس لربنا يا ربي نطلب إليك من أجل حبك ومن أجل حنانك أنك تشرق بنورك علينا وتكشف لنا أسرارك الروحية وتعطينا وصاياك وشرائعك أن تكون دستور لحياتنا الداخلية قبل يا ربي مظهرنا الخارجي افتح أبواب السماء قدامنا لكي نشتاق للقاء معك يكون لنا نصيب مع جميع مصاف القديسين ومع كل السمائيين لكي نتمتع يا ربي بالحياة الأبدية معك اقبلنا إليك من أجل طلبات كل مصاف قديسيك من أجل طلبات جميع السمائيين في استحقاقات دمك المبذول على الصليب لك القوة والمجد والبركة والعز إلى الأبد آمين